يعطيكم طريقا أفضل أنا عايز أسأل ما هو الحرص على المواهب لماذا تريد مواهب لماذا تريد أن تكون صانع معجزات لماذا تريد أن تجرى على يديك آيات وقوات وعجائب لماذا الله وزع المواهب على كل إن على كل من يراه صالحا لاستعمالها ولذلك لما تقرا في كورنثوس الاولى 14 ولما تقرا ايضا في كورنثوس الاولى 12 يقول ايه الكتاب يقول انواع مواهب موجوده ولكن الروح واحد وانواع خدم موجوده ولكن الرب واحد وانواع اعمال موجوده ولكن الله واحد الذي يعمل الكل في الكل ولكنه لكل واحد يعطى اظهار الروح للمنفعه فانه لواحد يعطى بالروح كلام حكمه ولاخر كلام علم بحسب الروح الواحد ولآخر إيمان بالروح الواحد ولآخر مواهب شفاء بالروح الواحد ولآخر عمل قوات إلى آخره ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء وبعدين اتكلم على ان احنا اعضاء في الجسد وكل عضو له مكانته قاسما لكل واحد كما يشاء يعني المواهب ليست لجميع الناس وانما ربنا بيقسم لكل انسان كما يشاء فالبعض بيديله حكمه والبعض بيديله معرفه والبعض بيديله خدمه والبعض بيديله مواهب لكن مش كل واحد ياخذ مواهب وفي رمية 12 بيقول رمية 12 عدد ثلاثة فإني أقول بالنعمة المعطاه لي لكل من هو بينكم أن لا يرتئي فوق ما ينبغي أن يرتئي بل يرتئي إلى التعقل كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان إذا رمية 12 وكورنثوس الأولى 12 بتقول كما قسم الله لكل واحد حسب ما نظم ربنا لكن ليست المواهب لكل واحد ربنا بيختار على كيفه اللي يديله واللي ما يديلوش نصيحة أقولها لك يا صاحب السؤال إن أردت أن يعطيك الله موهبة فاطلب من الله أولا أن يعطيك اتضاع قلب لئلا تضيعك الموهبة إذا أردت أن يعطيك الله موهبة فقل لله إني لا أستحق أية موهبة يكفيني إني أكون ابن ليك لكن طلبك المواهب ربما يضيعك جدوا للمواهب مش معناها اطلبوا المواهب جدوا للمواهب معناها انك تخلي نفسك مستعدة لقبول الموهبة ومستعدة لقبول الموهبة بالاتضاع وانسحاق القلب لأن الله لا يعطي مواهبه إلا للمنسحقين بقلوبهم أما المتكبرون والمتعجرفون فالله من محبته يخشى أن يعطيهم موهبة كفاية النفخة اللي فيهم لو خدوا موهبة وانتفخوا أكتر من كده هيضيعوا نفسهم على الآخر فالله الحنين الرحوم الطيب لا يعطي الموهبة لهؤلاء لأنهم هيضيعوا بيها هيضيعوا بيها العذراء اللي ربنا أعطاها أكبر موهبة أن تصير والدة الإله تقول لأن القدير نظر إلى اتضاع أمته فلما اعتبرت نفسها أنها أمه وليست أما يعني عبده وليست أما حينئذ أعطاها الموهبة أن تصير أما فجدوا للمواهب يعني مهدوا قلوبكم بالاتضاع وبانسحاق القلب لكي يعطيكم الرب المواهب ثم أنت لا تحدد لله موهبة أنت لا تطلب موهبة معينة الله يعرف إيه الصالح ليك جايز تطلب ألسنة وربنا يعرف إنك لو طلبت ألسنة هتضيع روحك ويعرف إن ورا الألسنة في كبرياء فما يديكش ألسنة جايز ربنا عايز يديك موهبة حكمة موهبة تعليم موهبة معرفة يديك أي موهبة روحية انظروا ماذا حدث لما السيد المسيح بعت تلاميذه واداهم مواهب رجعوا وهم فرحون يقولون حتى الشياطين تخرج لنا باسمك الشياطين تخضع لنا باسمك قال لهم لا تفرحوا بهذا ان الشياطين تخضع لكم افرحوا ان اسماءكم قد كتبت في ملكوت الله ده اللي تفرح بيه مش تفرح انك خدت موهبة ما رأيك في الذين اخذوا مواهب وهلكوا كما قال الرب كثيرون يقولون لي يا رب باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات وعجائب فأقول لهم اذهبوا عني لا أعرفكم هي المواهب تخلص نفسك ده المواهب ممكن تضيعك ده سيمون الساحر أعجب بالمواهب وطلب موهبة طلب موهبة لهلاك نفسه ليه تطلب المواهب قل له يا رب انا مش حمل مواهب اذا طلبت من الله اطلب منه نقاوة القلب ما رأيك ان الشيطان بيعمل معجزات اقرا سفر ايوب وشوف الشيطان عمل ايه ما رأيك ان المسيح الدجال في اخر الزمان هيعمل معجزات لهلاك نفسه ولهلاك الناس ولكي يضل لو امكن المختارين ايضا ليه انت تطلب المعجزات ما رأيك في يوحنا المعمدان اعظم من ولدت النساء هات لي معجزة عملها هات لي معجزة عملها وهو أعظم من ولدت النساء والذي وصف بأنه ملاك يهيئ الطريق قدامه ليه انت تطلب المعجزات ليه تطلب الآيات يعني خلاص خلصت من خطاياك واجتزت مراحل التوبة واجتزت مراحل النقاوة واجتزت التأمل والدرجات الروحية وما فاضلش عليك غير تكلل بالمواهب ده انت يعني كبرت قوي في عين نفسك يا اخي كبرت خالص ده الكتاب بيقول لك لا ترتقي فوق ما ينبغي خلاص بقيت بتاع مواهب يا مسكين عايز تعمل معجزات وتقيم موتى وتخرج شياطين يا ريت تخرج شيطان الكبرياء من قلبك يبقى ده اعظم شيطان تخرجه ويكون باكورة موهبة اخراج الشياطين يا ريت تشفي نفسك من الكبرياء ويكون باكورة شفاء المرضى التي يعطيها لك الله عايز تعمل معجزات ليه عشان تكبر في عيني نفسك ولا تكبر في اعين الناس ليه تعمل كده اطلب نقاوة القلب واطلب اتضاع القلب لان قريب هو الرب من المنسحقين بقلوبهم باستمرار انا اقول للناس بدلا من ان تطلبوا مواهب الروح اطلبوا ثمار الروح ثمار الروح اهم بالنسبة لك كما وردت في غلطية خمسة اتنين وعشرين ربنا بيحكي على ثمار الروح على فم بولس بيقول واما ثمر الروح فهو محبة فرح سلام طول أناه لطف صلاح إيمان وداعة تعفف ضد أمثال هذه ليس ناموس هذه ثمار الروح تطلب ان ربنا يملأك بالفرح وبالمحبة وبالسلام يعطيك الوداعة والتعفف والصلاح والإيمان اطلب ثمار الروح فهي نافعة ليك ومع ذلك نشوف ايه, ايه هي المواهب دي وبولس الرسول بيقول عليها ايه بيقول اريكم طريقا افضل في طريق افضل من المواهب ايه هو المحبة اللي هي اولى ثمار الروح الما هي ايه اولى ثمار الروح بيقول ايه في الكلام ده بيقول ان كنت اتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن او صنجا يرن يعني المحبة احسن من التكلم بألسنة وان كانت لي نبوة واعلم جميع الاسرار وكل علم وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال ولكن ليس لي محبة فلست شيئا يبقى المحبة أحسن من التكلم بألسنة وأحسن من النبوة وأحسن من نقل الجبال وأحسن من موهبة الحكمة والمعرفة وكل علم يبقى ده الكلام دور على الطريق الافضل لكن المحبة ما بتنفخكش امام الناس عشان كده ما بتطلبش المحبة اخراج الشياطين بينفخك امام الناس عشان كده بتطلب اخراج شياطين المحبة تحتمل كل شيء وانت مش عايز تحتمل انت عايز تمجد عشان كده بتطلب السنة اطلب اذا كانت المحبة دي اللي هي ثمرة من ثمار الروح اعظم من الايمان اللي ينقل الجبال امال باقي ثمار الروح تبقى ايه حاجة تانية اقولها لك ملكوت الله لا يأتي بمراقبة اوعى تفتكر ان المواهب تأتيك بالمراقبة اوعى الموهبة تأتيك في أي وقت يريده الله دون أن تحس ودون أن تشعر وجايز تجي لك الموهبة وانت مش حاسس بيها واحد يطلب منك انك تصلي من اجله في مرضه وتصلي وهو يشفى وانت مش دريان نفسك على ربنا ولا ايه طب مش مديك لسان وما انتش خارج ايه الحكاية دي ده لما الشيطان يشوفك متشعلق في الألسنة يتكلم على ال- على لسانك بألسنة ويخدعك لما الشيطان يشوفك انك تحب الرؤى يظهر لك في رؤى كاذبة ويخدعك لما الشيطان يعرف انك عايز تخرج شياطين يشتغل معاك لعبة استغماية عارف يعني ايه يعني يجي في حد ويجيلك وتصلي ويروح خارج منه تتنفخ يروح راجع له تاني وبعدين يص- تصلي يروح خارج ويقعد يلعب معاك يلعب بيك مش يلعب معاك انت عارف الش- الشيطان يعني هيعتقك لما تقول عايز مواهب يقول لك تعالى خد مني وانا اديك واوريك ليه تطلب مواهب ده المسيح كانوا بيطلبوا منه يقولوا اصنع لنا آية يقول جيل فاسق وشرير يطلب آية ولا تعطى له يا ريت الآية دي تكسفك جيل فاسق وشرير يطلب آية ولا تعطى له ناس بيدوروا على الفرجة تعالوا أفرجكم في الحتة الفلانية تشوفوا الشياطين بتخرج وتشوفوا المرضى بتشفى هي فرجة هي الحياة المسيحية فرجة ده لما الشيطان طلب من المسيح انه يصنع آية قال له لا قل أن تصير الحجارة خبزا مرضيش طب انزل من فوق الجبل ارمي نفسك والملائكة تشيلك مرضيش المسيح رفض المواهب دي المسيح رفض المواهب لأن شعر إنها عند البعض بتغذي الكبرياء اطلب نقاوة القلب مش تطلب مواهب في تعليم خاطئ بيمشي في الكنيسة أنا بس أشير إليه دلوقتي لأن طولت عليكم في السؤال ده وأبقى أجاوب عليه بعدين في تعليم خاطئ بيقولوا فيه إيه الإنسان لا يصير شخصا روحيا يعمل فيه الروح إلا لو أخذ الملء الملء ده يعني يمتلم الروح وعلامة الملء إن ياخد له آية يتكلم بلسان وبعدين تلاقي واحد يقعد في أوضة وي- ويطفى عليه النور وسط الناس ويقعدوا يصرخوا حواليه واللي يحط ايده عليه من هنا وايده عليه من هنا لغايه لما يرتعش كده وينفخ ويتكلم كلام مش معقول يقول له مبروك الاخ فلان خد الملك ده الكلام اللي بيحصل ده الكلام اللي بيحصل يعني ما ياخدش الملء غير لما يرتعش الروح يخش فيه يهز اعصابه بقى ده الروح الوديع الهادئ اللي يهز الاعصاب وينفخ ويخلي الواحد كده ي- يتهز ولسانه يتلجلج وجايز يرغي ويزبد و- وشوية حاجات ما نعرفهاش هي دي المواهب يبقى الشياطين بيلعب بيهم الناس دول بيلعبوا بيهم يقول له بنديك مواهب مواهب إيه يا حبيبي يا ريت انت تسلك في ثمار الروح وتسلك في المحبة وفي التواضع وفي الوداعة وفي الإيمان ولما ربنا يديك موهبة قول له يا رب أنا مش قدها أرجوك وأنا مين أنا؟ أنا مين أنا اللي أعمل مواهب؟ هو أنا ماري جرجس ولا ايليا النبي ولا إليشع ده أنا لسه إنسان عايش في الخطية لغاية دلوقتي أرجوك أنا مش قد الحاجات دي أنا مش قدها نصيحة تانية أقولها لك في الآخر قبل ما اقفل السؤال على طول نصيحة اقولها لك في الاخر اذا هربت من المواهب جايز المواهب تجري وراك وان جريت ورا المواهب المواهب هتهرب منك اوعى تجري وراها اوعى تجري ورا المواهب اريكم طريقا افضل ده الطريق الافضل طب ليه الناس ما يحبوش الطريق الافضل ويحب الطريق الأقل يقول له يا رب أنا إنسان متواضع أدور على الطريق الأقل اللي بتاع المواهب لكن الطريق الأفضل ده بلاش منه المسألة بسيطة الطريق الأفضل اللي هو المحبة والوداعة والسلام ما بتنفخكش امام الناس وانت عايز تتنفخ عايز تتنفخ بيعلموك كده بيعلموك كده يقول لك عشان يبقى فيك الروح لازم تتنفخ لازم تتملي اذا امتلأت بالروح علامتها تمتلئ بثمار الروح يبان في حياتك الوداعة والهدوء والفرح والسلام وإذا شاء الله أن يعطيك يعطيك إذا رأى الله إنك هتخفي وهتنكر ذاتك ومش هتعلن إنك بتاع مواهب يديك مواهب ما تعملوش زي البعض اللي يقول فاتحين مستشفى اليوم الفلاني كل واحد مريض يجي في اليوم فلان هيشفيه وبعدين تبص تلاقي الناس قاعدين يشيلوا ده كلام ايه دي اعلانات دي ولا ايه ده ناقص يعملوا اعلان في الاهرام في الاجتماعيات يقولوا مواهب الروح تسبق تسفك في اليوم الفلاني وال... والساعة الفلانية لشفاء المرضى وإخراج الشياطين روح ربنا يعمل في اختفاء لا ترتعي فوق ما ينبغي أن ترتعي مش ده تعليم الكنيسة أبدا مش ده تعليم الكنيسة أبدا عمر ما الكنيسة قالت كده عمر ما الكنيسة قالت كده نسمع عن القديسين أصحاب المواهب إنهم كانوا بيهربوا وكانوا بيخافوا وكانوا بينكروا ذواتهم ولما كان بيتعرف عنهم في مكان انهم اصحاب موهبه كانوا يهربوا من المكان ده ويروحوا مكان ثاني هم مش معروفين فيه كما كان القديس ايلاريون يهرب من مكان الى مكان كتير من القديسين كانوا بيهربوا اهربوا من المواهب واهربوا من الشهره تجري المواهب وراكم إذا أراد الله أن يعطيكم وإن وجد أنكم آنية صالحة نكتفي بالسؤال ده ونقول أي ترتيلة وبعدين نخرج المحاضرة والابن والروح القدس الإله الواحد أمين أتابع معكم محاضراتنا عن الاتضاع في المرة السابقة قلنا ان الشخص المتضع يشعر انه ضعيف واضعف من الكل وانه خاطي واخطا من الكل وانه غير مستحق واكثر الناس عدم استحقاق وانه ما عندوش حاجه بقي أن أقول لكم في هذا اليوم إن الإنسان المتواضع يعامل نفسه هكذا يعامل نفسه هكذا ويقبل معاملات الناس له على هذا الأساس لئلا تكون له مظاهر الاتضاع وليست له حقيقة الاتضاع يعني واحد بيقول أنا خاطي فهل هو بيعامل نفسه كخاطي ويقبل معاملة الله له كخاطي ويقبل معاملات الناس ليه كخاطي ولا بلسانه يقول أنا خاطي وأخطأ الكل ولو حد قال له انت خاطي وشه يحمر وقلبه يثور ويتعب ويزعل ويعاتب ويناقش ويدافع يبقى ان قال عن نفسه انه خاطئ فهذا تظاهر وهذا غير حقيقته الداخليه اسال نفسك هل انت بتعامل نفسك كخاطي اذا كنت تعامل نفسك كخاطئ لا تحزن إذا إساء إليك أحد داوود النبي لما شتمه شمعي ابن جيرة قال الله قال لهذا الإنسان اشتم داوود من أجل خطاياي الإنسان اللي شاعر إنه خاطي يقبل كل ما يأتي عليه يقبله ويقول أنا أستحق هذا وأكثر ويقول لنفسه لو عاملني الله بحسب خطاياي ما كنت أستحق إني أعيش الإنسان اللي يشعر إنه خاطي لو أكرمه الناس يتعب من إكرامهم له يقول بيكرموني على إيه وهم ما يعرفوش حقيقتي ولو عرفوا حقيقتي ما كنتش اقدر اوري وشي ليهم الانسان الخاطي دايما منسحق دايما متضع خطيته امامه في كل حين خطيته امامه في كل حين تذله وتعصر عينيه بالدموع وتجلب له الانسحاق ده الانسان اللي شاعر انه خاطي لو شاعر انك خاطي ما تفتخرش ما تمدحش نفسك ما تتكلمش عن اعمالك الطيبه ما تقولش انا وانا وانا ده مش شعور واحد انه خاطي الانسان اللي يشعر انه خاطي اذا عرضت عليه خدمة اول شعور ليه يقول انا ما استحقش اخدم انا انسان خاطي انا جايز اعثر الناس انا لسه ما ما كملتش فترة التوبة الانسان اللي يشعر انه خاطي لا يطلب لنفسه المواهب انما يقول لربنا يا رب يا ريت تؤدبني على الارض حتى لا اؤدب فوق يقول لربنا انا لا اريد ان استوفي خيراتي على الارض بلاش يا رب تديني موهبة ولا تديني حاجة ده أنا ما استحقش ده أنا إنسان خاطي ده أنا مكسوف من نفسي الإنسان اللي شاعر إنه خاطي صلاته لله مشبعة بروح الاتباع صلاة إنسان خاطي يقول له لصقت بالتراب نفسي لصقت بالتراب نفسي يقول له بللت فراشي بدموعي يقول له لا تحجب وجهك عني والا اشبهت الساقطين في الجب الانسان الخاطي اذا دخل كنيسه ربما يختفي ورا عمود الناس ما يشوفوهوش ولا يشوف حد شوفوا انسان شعر انه خاطي وهو العشار وقف من بعيد ما استطاعش يخش جوه ولم يجرؤ ان يرفع عينيه الى فوق وقرع صدره وقال له ارحمني يا رب فاني خاطي ده الانسان اللي شاعر انه خاطي الانسان اللي شاعر انه خاطي يطلب صلاة كل انسان وشفاعة كل انسان فيه يطلب بركة كل انسان يقول لكل إنسان اطلب عني لكي يغفر الرب لي يشعر انه ما يستحقش يخش الكنيسة يشعر انه ما يستحقش يتقدم للاسرار الالهية وان تقدم للاسرار يتقدم بمخافة ورعب كأنه واقف امام لهيب من النار يا رب انا خاطي ما استحقش يحل فيا جسدك ودمك الاقدسان ادي الانسان اللي شاعر انه خاطي وبيعامل نفسه كخاطي ولا خاطي من الفم مش من القلب اذا كنت متواضعا وتشعر انك خاطئ عامل نفسك كخاطئ انسان متواضع ويشعر انه خاطئ يشعر ايضا انه ناقص ومتواني مش بيضحك على نفسه او بيتظاهر ويقول انا خاطئ انا متواني انا ضعيف انا جنسي لا ده في اعماقه متاكد تماما يقول فين وصايا ربنا دي طريق طويل انا عملت فيها ايه لسه ما عملتش ده انا لسه بدري عليا خالص ده اذا كان من ثمار الروح اذا كان من ثمار الروح محبه وفرح وسلام فانا اشوف المحبة اللي هي أول ثمرة مطلوب منها إيه؟ الكتاب بيقول المحبة تتأنى وتترفق لا تحسد لا تتفاخر لا تنتفخ لا تقبح لا تطلب ما لنفسها لا تحتد لا تظن السوء لا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق تحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء انا معايا الصفات دي كلها اللي هي خاصه بالمحبه بس اللي هي اول ثمره وفي ثمار اخرى موجوده يبقى لسه بدري عليا خالص انا بتأنى وبترفق لسه بدري انا لا اتفاخر ولا انتفخ لسه بدري انا لا اطلب ما لنفسي اذا كان واحد بيطلب مواهب ده حتى مش بيطلب ما لنفسه ده بيطلب ما للقديسين ايه الحكايه يبقى دي فين المحبه دي هل انا اصبر على كل شيء واحتمل كل شيء اذا كان ما عنديش صبر على كل شيء وما عنديش احتمال لكل شيء يبقى لسه لسه ما نجحتش في الثمرة الأولى من ثمار الروح القدس يبقى بدري على يبقى لسه خاطي لسه خاطي وفي الموازين إلى فوق صدقوني الناس اللي بيطلبوا المواهب مش حاسين بنفسهم مش حاسين انهم في الموازين الى فوق مش حاسين انهم في الموازين الى فوق ده ارتفع القلب حتى اصبح يرتقي فوق ما ينبغي الانسان المتواضع يشعر انه لم يعمل شيئا حتى الان مثلما قال القديس ارسنيوس عن نفسه ارسنيوس اللي كان بيقضي الليل كله في الصلاه كان يقف وقت الغروب والشمس وراه ويظل قائما في الصلاه الى ان تطلع الشمس من امامه في الشرق أرسنيوس الذي كان يبلل الخوص بدموعه أرسنيوس الذي أتقن الصمت أكثر من كل أحد وأتقن الصلاة أكثر من كل أحد وأتقن الوحدة والسكون الذي كان القديسون يطلبون بركاته اللي البابا توفيل قاله يطلب منه كلمة منفعة اللي القديس مكاريوس الاسكندراني احد الثلاث مقرات قال له لماذا تهرب منا يا ابتاه ارسانيوس العظيم هذا يقول هبني يا رب ان ابدا للان لم ابدا اديني يا رب ان انا ابتدي في الطريق الروحي اديني يا رب ان انا ابتدي في الطريق الروحي والناس التانيين اللي شاعرين انهم خلاص جريوا في الطريق ووصلوا للاكاليل ووصلوا للامجاد ووصلوا للمعجزات دول يبقى ده تواضع ده والواحد منهم مش لاقي في الكتاب المقدس غير جده للمواهب الروحيه وكلمة طريق أفضل دي مش حاسس بيها وكلمة لو كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال وليست لي محبة فمش حاسس بيها القلب لما ينتفخ بينسى خطاياه ويطلب ما هو فوق زي ما قال الغني الغبي أهدم مخازني وأبني أعظم منها أهو ده كمان عايز يهدم ويبني أعظم الانسان الخاطي يشعر انه غير مستحق لشيء يعني ايه غير مستحق لشيء يعني ما يستحقش حاجه ابدا ده لو ربنا اعطاله اقل القليل يقول له يا رب ده كتير عليا خالص ده كتير عليا خالص ده كويس انك انت ما طردتنيش من قدامك وما عيرتنيش بخطاياي القديمة وعملتنيش بحسب ما أستحق أنا اللي أغضبتك وما زلت أغضبك كل يوم أقل القليل يحيا في حياة الشكر أما اللي قلبه ينتفخ ومش متضع يقول لازم تطالب الله بحقوقك حقوقك حقوقك ايه ايها الخاطي ده انت ما تستحقش غير جهنم ده انت ما تستحقش غير العقوبة من اجل خطاياك ايه حقوقك كابن حقوقي في الميراث حقوقي في المواهب مسكين الانسان الذي ينسى خطاياه ويقول لي حقوق واطالب الله بحقوقي يطالب ربنا يعني كما لو كان ربنا مديون وهو بيطالبه بقى صاحب حق حاجة عجيبة ده اتضاع ده الأرثوذكسية لها سمة الاتضاع لكن الانحرافات البروتستانتية دي مليانة كبرية اللي بيطالب بحقوقه قال كلها كبرية يقول لك لا تدعو لكم أبا ولا سيدا ليه الكبرية ملياش اب ملياش سيد حتى ولا القديسين ولا تتشفع بالقديسين يعني القديسين دول احسن منك في حاجه ايه يعني القديسين ما انت قديس انت راخ ايه حد حد بينك وبين ربنا المواصلات مفتحه على الاخر ايه الكبرياء كبرياء يقول لك ايه القوانين الكنسيه وايه التقاليد الكنسيه وايه تفاسير ده انا افهم وانا لا اقيد الا بالانجيل لوحده وكل كلام الكنيسه وكل قوانين الكنيسه وتقاليدها واقوال الاباء لا لا لا لا لا حط ده كله على جنب كبريت هتكون ايه غير كبريت هي ضربه كبريت من اولها لاخرها تقول له الكهنوت يقول لك كلنا كهنه مش كهنه بس وملوك كلكم ملوك وكهنه انت بقيت ملك وكاهن يا صاحب الجلاله ايه الحكايه الكبرياء داخل النفس الكبرياء اذا دخلت ال... العقيدة ممكن يبقى فيها كل حاجة انا مش خارج من الحتة دي غير لما اخد لسان تاخد لسان ده انت تأثر لسانك احسن قال ياخد لسان قال ده ده تقول لي يا رب انا غير مستحق ان انا اتكلم امامك غير مستحق ان انا اتكلم خالص مش اتكلم بألسنة ده انا غير مستحق مين انا اللي اتكلم بألسنة ومين انا اللي اخد مواهب لكن مين اللي يقول انا عايز اللي يقول له انا تبررت وتقدست وتجددت ونقص عليا الملء وابقى وصلت الاتضاع كويس كويس الانسان الذي يعرف قدر نفسه كويس الانسان الذي يعرف قدر نفسه كويس الانسان اللي يعرف انه خاطي ويعامل نفسه كخاطي انا يا رب انا يا رب ابقى مين اللي أف- اصلي لك ده مجرد قبولك لصلاتي ده تواضع منك ملك الملوك ورب الارباب الذي تقف امامه الملائكه ورؤساء الملائكه ويقف امامه الشاروبيم والصاروفيم وخجلانين من نفسهم وم- وهيبة ربنا ملكاهم بجناحين يغطون وجوههم وبجناحين يغطون أرجلهم ربنا اللي تقف أمامه كل الأجناد السماوية يسمع التراب والرماد اللي زيي ده مجرد انك تسمعني اصلي تواضع كبير منك انا ما استحقوش ما استحقش تستمع اليا أنا عزمت أن أكلم المولى وأنا تراب ورماد كما قال أبو الآباء إبراهيم عزمت أن أكلم المولى وأنا تراب ورماد فأنت لما تشعر إنك تراب ورماد أول ما تصلي ترمي نفسك على الأرض وتقول له غير مستحق أن أرفع عيني إلى فوق مين انا اللي احشر نفسي وسط الملائكه ورؤساء الملائكه واتكلم معاك مين انا اللي استحق ان رب الارباب وملك الملوك يسمع صوتي ده انا يا رب بدري عليا خالص لسه بدري لسه بدري خالص كتر خيرك انك حسبتني من اولادك انا الذي اغضبتك الليل والنهار وما زلت اغضبك ده الانسان المتواضع اللي يقف امام الله في تواضع ويقف امام الناس في تواضع ويشعر انه لا يستحق شيئا مش في ناس يجوا يصلوا يكونوا قاعدين على الكراسي وحاطين ايه ايديهم كده وبيصلوا بيصلوا وهم قاعدين ازاي قاعد يا حبيبي وانت بتصلي ده بيقول لك ال... أنت الذي يقف أمامك الملائكة ورؤساء الملائكة رؤساء الملائكة واقفين وانت يا تراب ورماد قاعد على حيلك قصاد ربنا ده ايه ده ايه الكبرية دي ونسيان ذاتك انك تراب ورماد ويقول لك يجوا الناس يصلوا يخشوا جوه اوضه ويطفوا النور واللي قاعد على كرسي شرق واللي قاعد غرب واللي قاعد شمال واللي قاعد جنوب وكل واحد حاط ايده كده وبيقول ده التواضع ده التواضع انك تصلي وانت قاعد تكلم ربنا وانت قاعد ده كويس اللي ما كلمتوش وانت حاطط رجل على رجل ده تواضع منك انك تكلم ربنا ادي الكبرية توصل لحد فين وبعدين واحد يقول لك خد راحتك في الصلاة حتى وانت نايم ينام ويقول له يا رب يا أخي انكسف يا أخي انكسف وتواضع قصاد ربنا لذلك الأرثوذكسية ليها أسلوبها في التواضع حتى في الكلام مع ربنا الناس التانيين يقول لك يسوع وانا قابلت يسوع وكلمت يسوع ويا يسوع اعمل و... يسوع كده حاف كده بينك وبين ربنا كده ما ما فيش أي لقب الكنيسة الأرثوذكسية تقول إزاي نيجي نقرا الإنجيل تقول ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا مش أنت تقول يسوع كده زي ما بتكلم واحد صاحبك في الشارع تقول أصل الدالة اللي بيني وبين ربنا الدالة تفقدك الاحترام الدالة تفقدك الاتضاع هو بر... انت عندك دالة مع ربنا اكتر من ابراهيم اب الاباء اللي قال له عزمت ان اكلم المولى وانا تراب ورماد عندك دالة اكتر منه ايه الدالة دي الدالة تفقدك الاحترام لربنا انت لو عندك اتضاع تعرف تكلم ربنا باتضاع تقف امام ربنا ك... كانك واقف امام لهيب نار لكن الانسان لما بيفقد الهيبه للكنيسه بيفقد الهيبه لربنا ايضا يقول لك نقف كلنا نصلي في اوضه وده باصص شرق وباصص غرب وباصص شمال وباصص يمين كل دايره كل واحد باصص في حتته تقول له يا اخي الكنيسه بتقول شرق يقول لك بلا كنيسه بتاع ايه اللي الشرق ولا الساعه بص يا اخي ربنا موجود في كل مكان الكنيسه مش ماليه عينه قوانين الكنيسه مش ماليه عينه فطبعا يتدرج ان ربنا ما يبقاش مالي عينه ده انسان له قوانينه المخصوصة له قوانينه المخصوصة غير قوانين ربنا الانسان المتضع انسان مطيع وديع هادئ لا يشعر بذاته لا تقف ذاته في قوة أمام الله وأمام الناس وما أسهل على هؤلاء المتكبرين أن يتكلموا عن التواضع أيضا التواضع اللفظي لكن التواضع العملي التواضع العملي غير كده وهكذا تجد الناس بالنسبة لربنا مش واقفين في عدم استحقاق لا واقفين في عدم رضا على ما هم فيه وطالبين أكثر زي اللي يقف ويقول خليها رب ليلة خمسينية وهب علينا بريح ولا بنار الله يعني ايه الكلام ده ايه الكلام ده يعني يتكرر يوم الخمسين تاني في بيتكم ايه الكلام ده لذلك قلت لكم ان الاتضاع فضيلة كبيرة الذي يتقنها يستطيع انه يحصل على اشياء كثيرة من ربنا مش مجرد كلمة اتضاع يعني لفظ اتضاع هو قلب منسحق يشعر انه لا يستحق لشيء الانسان المنسحق يلوم نفسه باستمرار لأنه يتذكر خطيته باستمرار المتكبر يلوم غيره أما المتضع يلوم نفسه ما أجمل العبارة التي قالها القديس مكاريوس الكبير والتي ينساها الكثيرون وما زالوا ينسونها قال القديس مكاريوس الكبير احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك الانسان اللي ما بيحكمش على نفسه وما بيقولش انا خاطي وغلطان بيضطر ان الناس يحكموا عليه عشان يوروه مركزه لما تقول انا غلطان وتسلب بنفسك احكم يا أخي على نفسك قبل أن يحكموا عليك الإنسان المتواضع بيحكم على نفسه يحكم على نفسه باستمرار ده في كل صلاة من الصلوات من الصلاة الربانية بيقول اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن أيضا لمن أخطأ إلينا الترجمة الحرفية اغفر لنا ما علينا أو اغفر لنا ديوننا اترك لينا ديوننا اترك لينا الديون بتاعتنا حتى الترجمة الإنجليزي جاية كده بالحرف اترك لينا الديون يعني أنا مديون ليك يا رب وبقول لك اترك الدين اللي عليا هل أنت تشعر إنك مديون لربنا؟ مديون إزاي؟ وأنت راجل شاعر بإنك تستحق وتستحق وتستحق فين الديون؟ اهو كلام بنقوله في الصلاة ونحن لا ندريه ولا نتعمق معانيه والذي يدين نفسه في اتضاع لا يدين غيره لأن من كثرة تفكيره في خطيته لا يفكر في خطايا غيره لكن في ناس يفقدون اتضاعهم فيدينون بالجملة يدينون ايه بالجملة يعني ايه بالجملة يعني يا ريت يدين واحد ولا اثنين يدين الكنيسة كلها وما فيش مانع ناس من القديسين دول المفديين بالدم والمخلصين يقعدوا قصاد الناس ويقولوا الكنيسة نايمة واحنا عايزين نوقد نيران النهضة في الكنيسة وواحد يطلع يقول النار بتاعتنا دلوقتي زي نار جوه جرار هنروح خابطين في الوقت المناسب على الجرار تشتعل النار في الدنيا كلها النار بتاعتهم هم لان الكنيسه ما فيهاش نار ما فيهاش غير رماد كلها نايمه بقى انت يا متواضع تعتقد الكنيسه نايمه ومحدش فاهم في الكنيسه غيرك ازاي بقى واحد يدين الكنيسه كلها ينسى كل عمل في الكنيسة وما يفتكرش غير ان هو اللي يعرف ربنا يدين الكنيسة كلها الكنيسة كلها يعني ملايين الناس دي حاجة تخوف صحيح لما واحد يقع في خطية إدانة لوحده اسمه أدان شخص لكن اللي اللي بيدين بالمليون دي تبقى كم خطية دي في قلب بعضيها واللي يدين الكنيسة بكل ما فيها من كهنوت ومن أسرار ومن رئاسات كهنوت ده يبقى جنسه إيه ده؟ ده بيدين بال بالكمية وبالنوعية و... ومفيش حد مالي العليم الإنسان المتواضع لا يدين إلا نفسه نفسه فقط تعجبني كلمة الراجل المولود أعمى قال إيه المولود أعمى لما قالوا له اللي شافك خاطئ قال أخاطئ هو لست أعلم كل ما أعلمه إن أنا كنت أعمى والآن أبصر أخاطئ هو لست أعلم لكن الإنسان اللي يدين بالكنيسة كلها يبقى في الحالة دي النفس كبرت خالص وما بقاش حد مالي عليها ليه؟ لأن نفس بقى بقى بتاعت روح قدس وبتاعت مواهب وبتاعت حاجات زي دي على فكرة يا ريت الناس اللي بينادوا بالمواهب يفتكروا قول بولس الرسول لئلا ارتفع من فرط الاستعلانات اعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلصمني لكي لا ارتفع تصوروا ربنا خايف على بولس الرسول من كثرة الاستعلانات انت وصلت لدرجة بولس بولس اللي تعب اكتر من جميع الرسل بولس اللي صعد للسماء الثالثة بولس اللي كتب رسائل أكتر من الكل بولس اللي بشر من أقصى الشرق في فلسطين إلى أسبانيا في أقصى الغرب بولس هذا اللي كان عنده مواهب كتير ربنا خاف عليه من كثرة الاستعلانات إذا كان ربنا خايف على بولس لدرجة أعطاله شوكة في الجسد علشان يذله وسمح للشيطان ان يلطمه لكي لا يرتفع ما تخافش على نفسك انت من الاستعلانات خاف على نفسك خالص يا حبيبي خاف على الاخر على رأي بولس الرسول نفسه لما قال لا تستكبر بل خف ما تستكبرش وخاف خاف على نفسك لئلا من كثرة المواهب انت راخر تاخد لك شوكة في الجسد وملاك الشيطان يلطمك لئلا ترتفع ادي الكلام بتاع الناس اللي يفهموا الانجيل ويفهموا الروحيات ادي اتضاع القلب الاتضاع العملي مش مجرد كلمة اتضاع بنقراها في الكتب كيف نطبق الاتضاع عمليا في حياتنا كيف نطبق الاتضاع عمليا في حياتنا الانسان المتضع كما ان هو متضع عمليا امام نفسه وعمليا امام الله عمليا ايضا امام الناس بيعامل نفسه كخاطي الانسان المتضع يتضع ايضا في المعرفه لا يشعر انه يعرف كثيرا لان المعرفه تنفخ المعرفه تنفخ الانسان المتضع يعيش كتلميذ يتعلم ولا يعيش كمعلم يفيض على الآخرين وأن أجبر أن يكون معلما يتعلم فيما يعلم وحتى كبار المعلمين في الكنيسة كنا بنشوفهم بيقبلوا كلمة المعرفة حتى من أضعف الناس كيف تأسست الرهبنة في البرية الداخلية من اتباع القديس أنطونيوس لما كان قاعد على حافة القرية ورأى امرأة نزلت عارية في النهر إلى أمامه وقال لها أما تستحين إنك تتعري أمامي وأنا راهب قالت له راهب راهب منين لو كنت راهب ما كنتش تقعد في الحته دي كنت تخش البريه الداخليه فاول ما سمع هذه الكلمه من امراه لا تستحي ان تتعرى امام رجل قال هذه الكلمه من الله وليس من انسان وسمع الكلمه من المراه وتعلم ودخل في البريه الداخليه وهكذا تاسست الرهبنه في البريه الداخليه من اتضاع انطونيوس من اتضاع انطونيوس القديس إفرام السورياني لما ماشي في السكة وكان جميل الوجه جدا ورأى امرأة بتتفرس فيه قال لها أما تستحي أنك تنظري إلي كده قالت له أنا بنظر لك أنت راجل لأن أنا امرأة أخذت من رجل بنظر للراجل اللي أخذت منه لكن أنت راجل أخذت من التراب فينبغي أن تنظر للتراب اللي أخذت منه قال لها ليك حق أبص في التراب وبقى يبص في التراب ولا يشوف ستات ولا رجال راجل بيتعلم حتى من اي ست في السكه القديس مكاريوس اتعلم من واحد راعي بقر خد منه نصيحة اتعلم من زكريا الطفل اللي كان موجود في الاسقيط وقال له قول لي كلمة منفعة المتضع يتعلم من كل حاجة ده يتعلم من النملة بيقول تعلم من النملة أيها الكسلان الإنسان المطبع ياخد درس من زنابق الحقل ومن طيور السماء